بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين قضيه اخرى من القضايا الساخنه اللي بعض الناس ممكن تتكلم فيها عشان بس لو سمعتوا كلام كده ولا كده تبقوا فاهمين قضيه اسمها التاله التاله ايه دي الكلمه دي تخوف الكلمه دي مقبوله في ناس كتيره مش عارفه هي دي كلمه صح ولا غلط وطبعا حتى في ال English ليها كذا كذا تعبير theosis دي دي الكلمة اللي أصلها يوناني لكن هي في deification دي أو deification اللي هي تاخد من اللاهوت يعني وفي حتى ساعات ناس بتترجمها glorification بغض النظر عن المسميات هي كلمة أولا لازم نعترف هي مش جاية في الإنجيل بحرفها كتأله لكن استخدمت في أقوال الآباء فبداية ما نقدرش نقول الكلمة غلط ما نقدرش نقول كده لأن في بعض المتشددين يقول لك الكلمة دي غلط وما جاتش لا جت حتى في كلام القديس أثناسيوس جت وفي أكتر من قديس استخدم لكن استخدمها بأنهي معنى وفي أي حدود هي دي بقى الخطورة لأنه ما تنسوش كلنا حافظين من سفر التكوين أنه أول حيلة للشيطان كانت إيه تصيران مثل الله فلو حد فهم الكلمة على أنها مساواة لله أو استبدال الله بالإنسان يبقى طبعا غلط وما أظنش حد فيكم هيختلف على دي مش كده؟ لو هناخد كلمة التأله بالمعنى الشيطاني بتاعها إن إحنا نبقى زي ربنا مستقلين عنه طبعا دي مصيبة ما هو ده الإلحاد المعاصر ما هي دي الوثنية مش كده؟ لكن التأله بالمعنى البسيط قوي بتاعها هو الاتحاد بالله ودي بقى هوريكم قد ايه الكنيسه موافقه عليها وشغاله عليها فتلاقونا في الليتورجيات او في صلواتنا ما نستخدمش كلمه التأله لاحسن حد يفهمها غلط لان فرعون كان شايف نفسه اله مش كده في سفر الاعمال هيرودس قالوا له هذا صوت اله لا صوت انسان انبسط بروحه ادي التأله الغلط ان هيرودس اعتبر نفسه اله وفرعون اعتبر نفسه اله دي مصيبه لكن هل احنا تألهنا لا تألهنا دي كلمه تخوف لكن احنا خدنا الروح القدس طبعا يعني ربنا سكن فينا ايوه يعني بقينا اولاده صح كل ده اسمه تأله فاهمين المعنى بس احنا هنقول بقى الكلام اللي واخدين عليه بلاش كلمه تأله لأن استخدامها ساعات يسحب في اتجاه فلسفي لخبطنا لكن نقول احنا اولاده طبعا اولاده يبقى اولاد ربنا فادي المعنى التأله البسيط في الفكر الارثوذكس احنا في شركة مع الله طبعا مش ابونا كل يوم يقول شركة الروح القدس اذا القضية هل المسيح جعلنا آلهة وبأي مغزى احنا المسيح جعلنا شركائه شوف مثلا لأننا قد صرنا شركاء المسيح دي آية أيوة احنا شاركنا المسيح بس في إيه يعني قدنا قد الروح القدس لا لا استنى لا لأنه خلي بالكم من الحيلة أنه كده في ناس بفكرها ممكن يشط كأنه الإنسان اترفع خالص وبقى زيه زي ربنا لا ما أظنش حد بيقصد كده لكنه لو حد قصد كده يبقى طبعا قمة التجديف على الله لأنه في تعبير كتابي يقول مجدي لا أعطيه لآخر بابا شنودة كان له حكمة لما رد على الموضوع ده من 30 سنة قال حاجة مهمة قال الشيطان في موضوع لاهوت المسيح يمشي في اتجاهين يا يقلل اللاهوت في المسيح فيطلع المسيح مش إله كامل يا يرفع ناسوت البشر عشان يسويهم بالمسيح فهمتوا بيعمل ايه؟ نقول تاني الشيطان عارف ان الايمان بالمسيح كاله حقيقي متجسد ده اساس خلاصنا مش كده المسيح هو مفتاح السماء فالحته دي لازم يخبط فيها طلع لنا اريوس يقول المسيح مش اله قوي نص اله ربع اله تحت اله شبه الاله بس مش ربنا طبعا الاريوسيه مصيبه طلعت شهود يهوى وطلعت مشاكل وبيلعب لعبه تانية ساعات يقول البشر زيهم زي المسيح تمام بصوا برضو غلط فهمتوا الفكرة مهما ترقينا في النعمة مهما خدنا نعمة ربنا احنا ككنيسة نيجي القداس بعد كل العز اللي فينا نقول احنا خطاء ارحمنا يا رب مش كده ما بنجيش الكنيسة نقول احنا آلهة زينا زيك لا لا محدش بيعمل كده تعالوا نفهمها أكتر ربنا يسوع له المجد استخدم الآية دي المزمور قال أنا قلت أنكم آلهة ودي طبعا بتعجبهم الحتة دي المعترضين وبنوا العلي بقى آلهة بمعنى إيه؟ بنوا العلي children of the most high ولاد ربنا لكن مثل الناس تموتون يعني هتفضلوا كبشر ايه طبيعيين كبشر وكأحد الرؤساء تسقطون وانا لو اله هموت موتة البشر العادية وهو انا لو اله هغلط ما انا بغلط كل يوم يبقى واضح انه حتى لو اعتبرت ابن لله ده ما لغاش ان انا انسان ضعيف بغلط وبموت ربنا يسوع له المجد كانوا هيرجموه لأنه قال أنا ابن الله فقال لهم على فكرة ده الوحي اعتبركم انتوا آله قالوا له لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديد فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها الآية دي تؤكد أن اليهود فهموا أن المسيح بيقصد أنه ربنا فكانوا هيرجموه فقال لهم إيه أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة إذ قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله يبقى المسيح قصد بآلهة إن اللي بيسمع كلمة ربنا ويقبلها هو خد نعمة كبيرة قوي فصار ابنا لله لأنه قبل الكلمة وتعمد وبقى ابن لله لكن مش آلهة بالمعنى الكامل ولا المعنى الحرفي طبعا فالذي قدسه الآب ده بقى حاجة خاصة بالابن المسيح نفسه هو القدوس وحده وأرسله للعالم تقولوا عليه مجدف لأنه قال ابن الله يبقى في الفكر المسيحي التأله هو البنوة لله وخلاص الحتة دي سهلة قوي التأله إذا كنا هنفهمها معناها ببساطة إن إحنا مجد أولاد الله عشان كده ساعات يسموها glorification الكلمة دي ألطف وأخف يعني التمجد طب وماله ما الكتاب بيقول إن كنا نتألم معه إيه نتمجد أيضا معه إذا التأله في المفهوم المعتدل الأرثوذكسي هو الاتحاد بالله والاتحاد ده بالله بيأتي بعمل الروح القدس في الأسرار أنت اتحدت بالمسيح يوم ما تعمدت الروح القدس سكن فيك ده نوع من الاتحاد لما تاخد الجسد والدم يثبت فيك المسيح بيثبت فيك بتحيا به في اتحاد فالاتحاد بالله فكر مسيحي خالص سليم مليون في المية وساعات كلمة الاتحاد تأتي بكلمة الشركة فيقول ايه احنا بنكلمكم ليكون لكم شركة معنا فellowship أما شركتنا نحن مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح هل عشان احنا بقينا شركاء نعمة ربنا شركاء الروح القدس شركة الروح القدس شريك المسيح له المجد هل ده معناه انت انت والمسيح راس براس لا طبعا دي نعمه يعني ربنا يسوع من اتضاعه اداك روح لكن هل انت بقيت قده محدش بيفكر بالطريقه دي واللي فكر بالطريقه دي يبقى طبعا لخبط الدنيا وطلع بره الايمان المستقيم من ملئه نحن جميعا اخذنا من الوحيد اللي فيه كل الملء المسيح هل انت كانسان فيك كل ملء اللاهوت لا طبعا انت انسان فيك نعمه ربنا فيك روح ربنا فبقيت ابن ربنا ادي المعاني بقيت متحد بالله ربنا سكن فيك كل ده كلام مقبول قوي لكن لو هتاخد التأله بالمعنى الاكستريم كأنك بقيت إله حاسب يا أخويا ده أنت بتغلط كل يوم إله إيه اللي هيغلط وأنت رايح تموت في الآخر يبقى دي مبالغات محدش هيقبلها بصوا المعنى الجميل ده إن أحبني أحد يحفظ كلامه ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا يعني الثالوث الأقدس يسكن في بيتك أو في, في قلبك أدي شركة الروح القدس أدي شركة الثالوث يقول أنا في أبي وإنتم في وأنا فيكم ومع هذا علاقته بالآب لا يمكن تكون بنفس درجة علاقته بينا ليه؟ لأن هو من نفس جوهر الآب هل أنت من نفس جوهر اللاهوت؟ فاهمين المعنى؟ Divine nature يخص the Father, the Son, the Holy Spirit. The divine nature is not yours. You are human nature بس انت خدت نعمه الشركه او ال sharing او ال fellowship او ال partaking او ال participation كل ده مقبول ككلام مره تاني بولس يقولها ازاي يعطيكم بحسب غنى مجده تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم يبقى المسيح هيحل في قلبي وقلبك طب دي حاجة كبيرة قوي أيوة كبيرة قوي دي اللي ساعات يسموها التأله طب وماله بس من غير كلمة تأله عشان ما نتلخبطش قول المسيح في قلبي ماشي احنا بنقولها في التراتيل كتير ما هو مش الروح القدس هو روح المسيح طب خلاص يبقى المسيح في قلبك بروحه لكن ومع هذا انت ما بقتش مسيح بالحرف لا والمسيح ما بيغلطش لانه قدوس لانه غير محدود لانه قادر على كل شيء دي صفات تخصه وحده ما تخصكش انت كانسان مهما خدت من النعم وهنا القداسة يا جماعة تأخذ من النعمة أكتر وأكتر فيبان عليك جمال المسيح أكتر وأكتر لكن المسيح الكامل ملوش بديل ملوش مثيل هيفضل شخص وحيد ووحيد الجنس كمان نفس معنى التأله ده اللي قالوا أنا الكرمة وانتوا الأغصان كل غصن فيا يبقى حصل نوع من الإيه من الأبايدن ديفاين أبايدن مي ثبات fixation union unity كل ده كلام مقبول fellowship sharing okay كل دي كلمات كتابية مقبولة لكن التأله ما جاتش كلفظة في الكتاب تاني بقول جت في لغة الآباء عشان يورونا جمال النعمة عظمة نعمة العهد الجديد قد ايه رفعنا رفعة كبشر فوق الملائكة بعد التجسد والفداء ومع هذا ما حدش خالص من الآباء اتكلم عن المساواة بالله أو أن الإنسان صار معصوما من الخطأ أو صار إلها كاملا ما حدش قال كده خالص في الآباء أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد يبقى ده كله إيه كل ده يتحط تحت كلمة التأله بس الأفضل إيه ما نستخدمهاش كتير لألا نتلخبط شبه صورة الابن أيضا تقال على التأله في كولوسي واحد يقول إيه أراد الله أن يعرفهم مجد غنى مجد هذا السر الذي هو المسيح فيكم which is Christ in you Christ in you تعني you are the real Christ no ما كلنا فهمنا I'm Christian because Christ in me his spirit in me so أنا Christian I'm Christ like لكن ما حدش فينا فهمها ان انا انا بقيت المسيح لا لا بالراحه شويه لان كده شرخت زياد دي الحته اللي الكنيسه بتقول ايه حاسبه لحسن حد يمشي في الاتجاه ده ينسى روحه لانه لو بقيت كده طب هترجع تقول انا خاطي ازاي هتعترف انك ضعيف ازاي هتسجد للارض ازاي هتحتاج ربنا ازاي ما كل ده ما يتفقش لو انت بقيت ايه اله كامل اذا خطورة استخدام المعنى التأله بدون حكمة انه ده بيخلي الانسان يصاب ببر ذاتي بتعاجب بافتخار بكلمات رنانة براقة كأنه إحنا بقينا آلهة إحنا ضمننا السماء إحنا خلاص الملكوت في جبنا إحنا بقينا يا عم بالراحة شوية ده أنت بتطلع بعدها بساعة بتزعق يعني خلينا واقعيين شوية لأنه الناس ساعات تتكلم كلام شكله حلو قوي بس هو كلام في الهوى واقعيا احنا تحت الألام وبنجاهد عشان نتشبه بالمسيح كل يوم كمان ممكن يشوش على عقيدة الثالوث يعني إيه يظل الثالوث هو الثالوث ولا هينضاف عليه ربوع يعني البني آدم هيتحط جنب الأب والابن والروح القدس في, في, في الأقانيم حاشا طبعا يظل الثالوث الأقدس يستحق العبادة والسجود إلى الأبد وحده هنا كمان خلط بين مجد المسيح الخاص به وبين ما يخص المؤمنين من تمجد يعني ايه ربنا بيكرمنا بيمجدنا بيعلينا بينورنا لكن لن نتساوى معه ابدا لانه يظل هو الاله وحده بدون بديل احنا بقى في في الليتورجيه نقولها ازاي صلواتنا بقى صلواتنا تلاحظوا ما بنقولش التأله حد فيكم سمع كلمة التأله في الإجبية أو في في القداس ما سمعناهاش ليه؟ يبقى كنيستنا واعية هتدينا كل المعاني المظبوطة بس مش هتقول الكلمة اللي تحتمل الفهم الخطأ تقول أعطيتنا روح البنوة فلنسبحك ونباركك ما هو ده التألم كل يوم الصبح نقول له خلتنا ولادك كتر خيرك زوج ساباتري مثلا هلما تفضل وحل فينا بنكمل الروح القدس ادي المعنى بتاع نعمة العهد الجديد اللي خلت ربنا فينا رشم الصليب نفسه يعلن عن شركة الثالوث باسم الآب لا يرى والابن بشاور على نفسي مش أنا الابن لكن الابن بقى ابن البشر نزل إلى عالمنا بقى واحد مننا وبعدين احط صباعي على قلبي اقول والروح القدس لان روح القدس دخل قلبي لكن رشم الصليب يعلن التصاقي بالثالوث شركة الثالوث لكن لا يعلن التأله أنا ما بقتش ربنا لكن يديني نعمة يديني قوة يخلي الشيطان يتفزع مني ليه لأن أنا تابعه دلوقتي محدش يقدر يكلمني أنا تابع المسيح وهو أقوى من أي شيطان مثلا في صلاة سرية يقولها الكاهن ليصير تناولنا من أسرارك ليصيرنا بصوا الجملة دي دي من صلوات الكاهن السرية اللي ما تسمعوهاش يصيرنا تناولنا من أسرارك المقدسة واحدا معك يعني وإحنا بنتناول بقينا واحد معك لزقنا فيك إلى الانقضاء لأنك أنت هو ابن الله يبقى التأله تاني عشان لو سمعتوا الحوار الدائر على الكلمات الرنانة دي ما تنزعجوش احنا الكنيسة ما بتستخدمش الكلمة دي مع أنها موجودة في كتب الآباء تخوفا من الفهم المبالغ فيه لكن بتستخدم المعاني السليمة زي التبني زي شركة الثالوث أو شركة الروح القدس لأن دي معاني مقبولة وسليمة